بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين طريق الكرازة خلصنا ووصلنا للسماء مرتبط جدا برسالتنا في خلاص الناس طريق الروح فيه الصلاة فيه المحبة فيه التوبة فيه الإيمان فيه قانون الإيمان فيه الحاجات اللي احنا يعني عارفينها وبنسمع عنها كتير إنما في طريق آخر أو هو نفس الطريق من أساسياته إنك تجيب ناس تاني معاك وأنت داخل السماء ويمكن دي يعني تعوض تقصير الواحد في حاجات كتير قوي يعني لو عرفت تجيب ناس لربنا ده هيستر كتير قوي على ضعفات وتقصيرات ممكن تكون ما عملتهاش ودايما اتصور المنظر ده حتى لو كنت قلته قبل كده لو أب منكم ربنا سامح إنه ابنه اتخطف مثلا سنين و... وده ابنه وبعدين جاله واحد مرجع له ابنه بعد سنين وتعب قوي عشان يرجع له ابنه يعني هيبقى الأب ده مستعد يعمل أي حاجة عشان يكافئ هذا الشخص اللي مرجع له ابنه ولو كان مديون الشخص ده لل... للأب ده بملايين هي... هيسقط الدين فورا لأنه ده جايب له ابنه جاي فخلاص الآخرين أو الكرازة للآخرين أو توبة الناس جزء هام جدا من رسالتنا بالذات احنا اللي عايشين في الدنيا يعني لو احنا رهبان يجوز دورنا الأساسي صوم وصلاة وسهر إنما احنا كل يوم وسط الناس طب الناس دول كلهم ولاد ربنا وربنا مستنيهم ونفسه تجيب له الناس دول والناس دول النهاردة موجودين بكرة هيمشوا ولو مشوا من غير ما يعرفوا ربنا ضاعوا هلكوا ولو عرفت تحطهم في سكة ربنا يبقى أنت بقيت غالي قوي عند ربنا لأنك رجعت له أولاده من هنا دورنا في الكرازة لكل اللي حوالينا دور أساسي جدا في خلاص نفسنا مش في خلاص الناس بس في خلاصنا إحنا ولو اقتنعنا بالفكرة دي يمكن حاجات كتيرة تتغير في حياتنا تبقى علاقاتك الطبيعية مع البواب والفراش والسايس والتاكسي وال... كلها مشغول فيها بالفكرة دي نفسي أقول له حاجة نفسي أوصل له حاجة مش لازم كلام مباشر مش لازم وعظ مباشر بس هتبقى باصص لكل شخص بتشوفه يا ترى هشوفك تاني ولا لا ويا ترى هقابلك في السماء ولا لا ويا ترى ليا دور ان انا ازقك على السماء ولا لا ويجوز انت تزق زقه غيرك يزق زقه زقه زقه يدخل يعني مش بالضرورة تكون انت اللي هتاخده من ايده لآخر الشوط كله زي ما ربنا قال كثيرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه فممكن الواحد يكون يلاقي واحد كده صيدة سهلة الحقيقة في ناس تعبت فيه قبل كده فهو استوى فضله زقة وفي واحد يبتدي أول زقة وما يشوفش الشخص ده ترى هيكمل الشوط بتاعه ولا مش هيكمل هندي بس مثل عن الكرازة لغير المؤمنين والمثل ده هناخده من بطرس بقى على غير العادة كان بولس دايما هو يعني فيلسوف الكرازة كله أو رسول الكرازة إنما بطرس أيضا له باع حكاية بطرس في التبشير وتبشير ناس مش يهود دي كانت غريبة عنه لأن بطرس يهودي وكمان يهودي بسيط يعني بولس الراجل دارس فلسفة ودارس يهودية إنما بطرس ده صياد حافظ له كام آية من العهد القديم لكن ربنا طبعا ملاه بروحه واشتغل بيه ربنا اختار انه اول واحد يفتح باب الكرازة لغير اليهود يبقى بطرس مش بولس في الحكاية المشهورة بتاعت كرنيليوس كرنيليوس ده راجل قائد مئة راجل روماني في الأصل عنده تقوى طبيعية في ناس عندها كده في ناس بتحب ربنا لربنا كده في ناس كده في كل جيل وفي كل ملة بيبقى حابب ربنا مع انه مش عارفه كويس وممكن تلاقي قلبه مش مرتاح لبعض الامور اللي عنده لانها مش ماشية مع قولة حابب ربنا دي انما عاوز بقى اللي ينور له السكة فكرنيليوس كان من هذا النوع كان راجل تقي وان كان لا يعرف الله من هو والعجيب يتقال كان يصنع صدقات كان بيعمل خير كتير قوي وكان يصلي طب يصلي لمين هو مش عارف ما كانش يصلي للأوثان لكن كان يصلي زي الجماعة بتوع أتينا لإله مجهول كأنه بيقول مع موسى الأسود أيها الإله الذي لا أعرفه عرفني ذاتك راجل بيصلي كده كده يعني ما يعرفش مين بس هو يا رب مين ربنا مش عارف لو حد سأله مين ربنا بالظبط يقول له أنا مش عارف بس اللي خلق الدنيا كرنيليوس ده كان عينة جميلة قوي يفتح بيها مجال كرازة الوثنيين كلها أو الأمم لأنه إنسان تقي ظهر له الملاك و... وكان بيصلي وكان صايم والغريب انه لما تقروا النص يطلع كان صايم اكتر من بطرس يعني بطرس جاع الساعة 12 هو كان قاعد لثلاثة لما ظهر له الملاك عشان حتى الكتاب يقصد يقول لنا في ناس بيحبوا ربنا على قد معرفتهم البسيطة سبقنا في حب ربنا مع ان معلوماتهم اقل كتير مننا وما يعرفوش الحقيقة جاله الملاك قال له ايه بص قد ربنا سمع صلواتك وقبلت صدقاتك فبعتني ليك عشان اقول لك ابعت هات واحد اسمه بطرس سمعان بطرس راجل صياد ساكن عند واحد في الوقت ده كان في يافا يافا في فلسطين عند راجل اسمه سمعان الدباغ كرنيليوس الراجل فرح جدا بالموضوع وبعت اتنين عساكر ده راجل قائد مئة راجل يعني ذو رتبة يعني لواء يعني يعتبر دلوقتي وبعت الاثنين رجالة من الناس القريبين لقلبه قوي اللي هي يعني هيلتزموا بالكلام راحوا عند سمعان الدباغ سمعان الدباغ ده عنده كده ايه فيلا من النوع القديم من 2000 سنة اللي هي دورين زي البيت بيوت الفلاحين كده البسيطة تلاقي دور فوق ودور تحت فمدي الدور اللي فوق لبطرس كعادة الناس رجال الله ياخدوا العلية عشان يصلي براحته كان بطرس في الوقت ده على السطح بيصلي وهو بيصلي حصلت له الغيبة ونزلت عليه الملاية ولقى عليها حيوانات الدنيا كلها وصوت بيقول له قوم يا بطرس اذبح وكل الحيوانات اللي هو شايفها هو حافظ برضه في الشريعة ما ينفعش تتاكل قال له لا ما ينفعش اكل لم يدخل فمي شيء نجس ما او دنس فقال الصوت ويقول له ما قدسه الله لا تنجسه انت والملاية تنزل وتطلع ثلاث مرات وهو لسه بيصلي في الغيبة وهو متحير ايه ده ايه المعنى جاله الصوت يقول له بص في اتنين تحت بيسألوا عليك انزل وروح معاهم من غير ما تفكر لانه طبعا بطرس لغاية الوقت ده لو جاله اتنين عساكر امميين بيقولوا له تعالى ادخل بيت راجل اممي لا يمكن كان يدخل لانه محرم على الرجل اليهودي انه يدخل بيت اممي محرم ولا ياكلش من الكلام ده فطبعا ما كانش هيقبل فكان ربنا لازم يزقه الزقه دي عشان يخليه يقبل نزل لهم وقال لهم انتوا ايه قالوا له احنا جايين نسال على فلان قال لهم انا فلان عاوزين ايه قالوا له احنا جايين من عند القائد بتاعنا اسمه كرنيليوس ممكن تشرف معانا هي مسافة سفر كده كذا ساعة لقيصرية حتة اسمها قيصرية على بعد خمس ست ساعات قال لهم الدنيا ليلت باتوا معايا الليلة دي والصبح نروح الصبح طلعوا بطرس معلمنا بطرس والاثنين العساكر وراح المشوار الكبير دخل البيت لقى البيت مليان على اخر كرنيليوس من بساطته عمل ايه جاب قرايبه وحبايبه والدنيا كلها لانه ده الملاك بيقول له الراجل ده هيعرفك سكة ربنا فهو قد كده فرحان فلم الدنيا كلها في البيت فبطرس دخل اتخض اتخض ليه كمان لانها هتبقى فضيحة هو كان قال لك انا هقعد مع الراجل ومش هجيب سيرة وخلاص حدش عارف ان انا دخلت بيت اممي انما مع الجمهور اللي موجود ده لا خلاص مش هتستخبى الحكاية بعد ما طلعوا اتنين يهود الظهر مع بطرس احتياطي يحموه لا بطرس ده يعني رسول كبير فطلعوا اتنين من تلاميذه على الاقل يحموه يعني او يروحوا معاه المشوار هما مش عارفين راح فين او مش فاهمين بيعمل ايه اول ما دخل كرنيليوس سجد له فقال له لا حيلك حيلك انت مش فاهم قال له انت ايه الحكاية ده انا راجل زيك انا انسان زيك قال له انا مش عارف ما هم اللي قالوا لي انها هتيجي تقول قال له احكي لي فحكى له حكاية الحلم وحكاية الرسالة وابعت هات بطرس يقول لك كل حاجة ففتح بطرس فاه وقال لما كرنيليوس قال له انا بعمل اللي اتقال لي بطرس وقف بقى وسط الشعب ده كله اللي في البيت وفتح فاه وقال بالحق انا اجد أن الله لا يقبل الوجوه احنا هناخد العظة دي وندرسها من ناحية كيف تعظ أو كيف تقدم المسيح لشخص مبتدئ جدا أو غير مؤمن أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح هذا هو رب الكل أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل اليهودية مبتدأ من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جاء ليصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه ونحن شهود بكل ما فعل في كرة اليهودية وفي أورشليم الذي أيضا قتلوه معلقين إياه على خشبة هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا احنا هنحلل النص ده عشان نتعلم ازاي نكرز لغير المؤمن البداية كانت ايه أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده المدخل لغير المؤمنين لازم يكون في احترام لو دخلت على الناس اللي لا تؤمن وقلت لهم انتوا ناس كفرة اتقفل الباب من أوله ده معلمنا بطرس كان عنده مرونة غريبة وعجيبة انه بيقول الذي يتقي الله من كل أمة ربنا عامل له اعتبار مقبول عند ربنا غريب جدا الكلام ده طب ده انت راجل يهودي ده اليهودي يحتقر كل من ليس يهودي ويعتقد أنه نجس ايه اللي انت بتقوله دلوقتي يا بطرس قال ما انا اتعلمت الدرس قال لي ما قدسه الله لا تنجسه انت الراجل ده تقي شاف ملاك انا لما صليت ما كنتش شايف الملاك الراجل ده بيدور على ربنا ربنا بعت له ملاك بنفسه يبقى أنا أحسن ولا هو فهو باتضاع شديد قال أنا شايف بصراحة أن ربنا مش بيبص على الوش الوش يعني ما هو اليهود له لبس وله وش وبتاع حكاية مش كده ربنا بيبص على القلب في قلوب كتيرة قوي في شعوب كتيرة قوي عاوزة ربنا بتدور على ربنا فربنا هيدور عليهم طبعا المدخل هنا مهم ليه حاول توجد أرضية مشتركة بينك وبين الشخص اللي بتكلمه حاول تقول له أنا مش أحسن منك حاول تقول له أنا عارف أنك إنسان كويس وأنك عاوز تعرف الحقيقة وأنك أنت بتدور على ربنا وخلي بالكم من دقة التعبير ما قالوش ما قالش الذي يصنع البر يخلص لا كده يبقى غلط في الإيمان مقبول فاهمين مقبول بس ما يخلصش لسه لكن هذا الرجل الذي يصنع صدقات وأخلاقه عالية جدا مقبول عند ربنا بس ربنا لأنه حبه مش عاوزه يكمل كده من غير ما يعرفه لازم يعرفه عشان يخلص عشان يبقى له حياة أبدية إنما على قد كده مقبول آه مقبول يعني عمل الخير اللي بيعملوه ناس كتير مقبول بس ما يكفيش لدخولهم السماء ما فيش سماء من غير مسيح يقوم ربنا من اتضاعه يبعت المراسيل للناس دول عشان خسارة ناس حلوين زي كده يفضلوا ما يعرفوش ربنا هنا المدخل مهم لأنه واضح أنه بيحترم جدا الناس وأنه مش داخل متأفف أنه كيهودي إزاي يقعد وسط وثنيين بالعكس بيقول لهم أنا شايف أن ربنا قابلكم وربنا باصص لكم بحب وربنا شايفكم أتقياء في كل أمة الذي يتقي ويصنع البر مقبول عنده يبقى اللي عاوز يقدم المسيح لازم يتسم بالتواضع وباحترام الآخر محدش ممكن يجيب حد ربنا يكون بيكلمه من فوق يقول له أنا معايا حق وأنت بتفهمش حاجة ما ينفعش ده ما بيجيبش حد إنما الشخص اللي بي بيتضع وهو بيتكلم بيحترم الشخص اللي بيكلمه وبيبص له على الحاجات الحلوة اللي فيه هو ما قالوش أنت راجل مسيحي لا هو مش مسيحي ما قالوش انت احسن مننا كلنا ما قالش كده قال له انت تقي تقي يعني عاوز تعرف ربنا وانت مقبول عند ربنا مقبول يعني اللي بتعمله ربنا قبله لكن عاوز يكملها لك عشان كده ذكر قبلها في نفس الإصحاح يقول وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حين تصوروا في ناس بتكلم ربنا أكتر مننا وهي ما تعرفش ربنا طب مش خسارة دول ما يعرفوش ربنا في ناس التزاماتها الدينية أعلى من التزاماتنا ومش كلهم عن تعصب بعضهم عن حب لله طب مش دول يعني يستاهلوا يعرفوا ربنا ومين اللي هيعرفهم ربنا إلا بطرس واللي زي بطرس ما بقول لكم بطرس بيصلي ويصوم أقل من كرنيليوس إنما هو مطالب يوصل الرسالة لكرنيليوس لأن هو اللي يعرف الحقيقة تاني جزء قال إيه دخل في الموضوع على طول قال الكلمة ابتدى بكلمة الكلمة سبق وقلت لكم إن الكلمة بالذات في مجتمعنا المصري كلمة الله من أكتر الكلمات اللي تمثل مفتاح للكرازة يا ريتنا نتعلم الحتة دي لما تكلم واحد مش مسيحي في بلادنا لازم تستخدم كلمة الله كلمة الكلمة لأن الكلمة موجودة في ال... في دماغه التعبير ده مقبول عنده جدا وهو ما بيغيرش حاجة في حقيقتنا لأن هي الحقيقة بتاعتنا نحن نكرز بكلمة الله ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح والكلمة مرسل أعمقت لغاية كده ماشي لو قال رسول ماشي لغاية كده احنا لسه هنكمل الصورة لكن الكلمة أرسلت هنا قال إيه الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح يعني هو يسوع المسيح يعني هو قال لهم كلمة الله المرسلة إلى العالم اسمه يسوع المسيح لغاية كده الكلام ممكن يدخل ما ما تلاقيش صد جامد حتى هنا في مجتمعنا ليه لانه رسول ماشي لكن هو مش رسول عادي لانه كلمة الله ذاته فالموضوع اكبر من كلمة رسول لكنه مرسل كلمة مرسل جاية في العهد الجديد وتعود على المسيح هذا هو رب الكل يبقى دخل في الحقيقة الشديدة بقى قال ان الكلمة مش مجرد نبي او رسول إنما أنا لازم أوصل مع الشخص اللي بقدم له المسيح إلى الحقيقة الإيمانية دي تاخد مني خمس دقايق تاخد مني ساعتين إنما لازم أفضل بلاننج إن أنا أوصل لكده أن المسيح رب عارفين لو اللي قصادك قال ربنا يسوع دخل الإيمان لو قال ربنا يسوع يبقى دخل الإيمان دخل المصيدة خلاص بس يوصل لدي يقول يا رب يسوع أو ربنا يسوع زي ما احنا بنقولها بتلقائية شديدة واخدين بالكم لأنه اعتراف أن المسيح رب هو أساس الإيمان المسيحي لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس يبقى الروح القدس لمس قلبه لو عرف يقول كده فمعلمنا بطرس قفز قفزة سريعة قال الكلمة مرسل يسوع المسيح ربنا حط كل حاجة الكلمة مرسل لبني إسرائيل هو يسوع المسيح هو رب الكل خلي بالكم أن الكلمة هنا الكلمة على فم الأنبياء غير المسيح الكلمة دي غير دي وهنا التمييز والتمييز ده أحيانا يخليك تدخل في مقارنة المسيح بالأنبياء ودي تستدعي منك شيء من المعرفة شوية يعني لو اللي قصادك قال نبي قول له صح موافق ولكن تعال نشوف هو أعظم من نبي هو مش نبي بس لأنه لو قال هو إنسان تقول له برضه موافق هيقول لك المسيح إنسان قول له صح ما تقولوش غلط قول له صح ولكن هل هناك إنسان بيقوم الموت لوحده هل في إنسان بيقول كلمة يسكت الطبيعة هل في إنسان له سلطان على كل الأمراض هل هناك إنسان له سلطان على الشياطين هل في إنسان أعلن عن نفسه أنه إله وأثبت أنه إله يبقى هو ليس فقط إنسان يعني لما يقول لك إنسان قول له صح لو قال لك نبي قول له يبقى صحين إنسان ونبي ولكن برضه لسه فاهمين الفكرة يبقى أنت بتاخد من من موقف اللي قصادك وتطلع فيش إنسان على الأرض النهاردة ينكر أن يسوع المسيح كان يوما على الأرض حتى الملحدين بالنسبة لهم شخصية يسوع المسيح شخصية حقيقية تاريخية يبقى هو إنسان ولكنه شوفوا تقديم الكرازة إيه أنت بتقدم المسيح يعني لو ابتديت بنسقوته المهم تنتهي بلاهوته يعني إيه في الآخر لازم توصل هذا هو رب الكل عشان تبقى قدمت المسيح صح لكن لو اكتفيت بتقديمه كإنسان مثالي بقيت ملحد زيه أو كنبي فقط ما بقتش مسيحي برضه فاهمين ازاي انت عاوز توصل بأن المسيح مش بس إنسان ولا رسول ولا نبي ولكنه هو كلمة الله يبشر بالسلام الكلمة دي محبوبة عند غير غير المسيحيين إن كانوا ملحدين أو غيرهم إن بشارة المسيح هو ملك السلام لو قلت المسيح جه ليه؟ جه عشان السلام مش الدنيا ما فيهاش سلام بنقول له يا ملك السلام فانت حتى لما بتتكلم مع الجماعه بتوع حقوق الانسان والموضه بتاعت الغربيين وال New Age movement والحركات دي الناس دول يحبوا قوي الكلام عن السلام والخير وماله مين اللي جاي يعمل سلام وخير في الدنيا الا ربنا يسوع هو ملك السلام كيف مسحه الله بالروح القدس التعبير ده في اعلان ايه اعلان لموضوع الثالوث كده في جمله بسيطه جدا لما يقول مسحه يبقى بيتكلم عن مين المسيح الله يبقى بيتكلم عن الآب بروحه القدوس يبقى ذكر الروح القدس وعلى فكرة دي كنا بنعملها في مع الخدام في مئات من الآيات في الكتاب فيها ذكر الثالوث بشكل سلس جدا تعدي على الواحد زي مثلا في سفر الأمثال يقول إيه الله المسيح بيتكلم الله أرسلني وروحه ثلاث كلمات فيهم الثالوث مش كده فكر فيهم الله يبقى الاب ارسلني المسيح بيتكلم وروحه يبقى روح القدس فاذا احنا عندنا الثالوث مش معادله معقده بنعرضها هي حقيقه تعلن وسط الكلام بمنتهى البساطه هتدخل قلب اللي قصادك حته بحته ما تتخضش ما تستعجلش مسحه الله بالروح القدس مسحه الله تمشي مع شخص شايف المسيح لسه إنسان ماشي بس هو قال له هو رب الكل ولكنه مسيح ليكون مسيحا مسيح مفهومة في الجيل ده قوي يمكن في جيلنا مش مفهومة في جيلهم ناس معاشرين اليهود زي كرنيليوس كلمة مسيح يعني مخلص أو مسيح يعني رئيس له رسالة ممسوح من الله يعني مختار من الله المسحة دي كانت للأنبياء والملوك والكهنة لأن ليهم رسالة تجاه شعبهم فهنا في إعلان الثالوث الذي قال يصنع خيرا يجوز أن تبدأ الكرازة مع غير المسيحيين من سيرة ربنا يسوع وأعماله حياة المسيح أجمل حياة على الأرض أجمل سيرة في التاريخ أنقى سيرة قال يصنع خيرا دي بتجذب ناس كتير قوي في ناس على فكرة بتيجي للمسيحية عن طريق الموعظة على الجبل مش بتيجي عن طريق شرح اللاهوت ليه المثاليات اللي قالها وعاشها المسيح مفيش انسان يقدر يقول انها غلط مفيش انسان يقدر يعترض لان ضمير كل انسان حاسس هو ده الصح ما ينفعش يبقى غير كده حتى لو انا مش قادر اعمل ده بس ده صح فاهمين المعنى فجعل يصنع خيرا حياة المسيح نفسها قبل حتى ما تدخل على الفداء والقيامة قبل ما تدخل في شرح فكرة الخلاص حياة المسيح في كمالها في نقاوتها أجمل صورة يحتاجها الإنسان في راجل ملحد زمان من خمسين سنة اسمه C.S. Lewis يعني الراجل ده كان يعتبر أبو ال apologetics في الجيل ده كان ملحد في الأول كتب سلسلة من الكتب بعد ما آمن في منتهى الجمال اللي منكم يحب يقرأ في المواضيع دي منها كتاب اسمه the perfect man يقصد مين the perfect man المسيح بس دخل مدخل خبيث يعني ايه هو ما اتكلمش عن the perfect God بس هو في اخر الكتاب طلعه ايه the perfect God فاهمين ازاي لانه the perfect man يعني لان ولا واحد فينا perfect ربنا يسوع هو ال perfect هو اللي عشرة على عشرة هو اللي عمل كل الصح اللي نفسنا كلنا نعمله لانه مش مجرد انسان فاهمين الفكرة وصل بيها لأنه مش مجرد إنسان فأنت ممكن بتتكلم مع شخص كلمة لاهوت المسيح صعب عليه تخضه كلمة المسيح ربنا كلمة حاشا أن ربنا يبقى إنسان لسه معطلاه بالراحة خده بالراحة من هو المسيح إنسان آه بس إنسان حلو قوي إنسان يفوق كل البشر أجمل إنسان أبرع جمالا شوفوا التعبير أبرع جمالا من بني البشر هو بيقارن إيه بشر ببشر فبيقول بس المسيح تفوق على كل البشر طبعا حياته سلوكه كلامه تعاليمه إنجازاته أجمل وأحلى ليه في سر فيه لأنه ليس فقط إنسان فاهمين ازاي لأنه كلمة الله مش هتقول حتى لأنه ربنا بسرعة قول له لأنه كلمة الله تدخل تتقبل ولأنه مسح من أجل رسالة لكل البشرية ولأنه في الآخر هو اللي هيدين العالم ولأنه لأنه إذا هذا هو رب الكل تمشي كده حتة حتة الذي جاء يصنع خيرا حياة المسيح وصفاته بعد كده يقول إيه المتسلط ينقذ جميع المتسلط عليهم إبليس في حوارك مع أي شخص غير مسيحي وحتى بعض المسيحيين اللي هم بعاد مهم انك تتكلم عن عالم الشر ليه عشان تقول كلمة خلاص ما احنا احنا بنكرز بالمسيح مخلص ما هي المسيح انت بتقدمه للشخص بتقدم له حد يهمه ممكن يقول لك انا الموضوع ما يهمنيش اقول له لا يهمك يهمك ليه لانك هتموت انا بقول لك واحد مش هيخليك تموت اذا انا بقدم لك شخص مهم جدا فهنا عشان تدخل على كلمة خلاص لازم قبلها تلمح لفكرة في شر في الدنيا في فساد في ضلمة في خطية في مأساة بشرية الناس عايشة فيها الناس كلها عاوزة الصح مش عارفة تعمله الناس كلها غرقانة ملوثة في خطايا كتير قوي الناس كلها بتصرخ وتقول من ينقذني من جسد هذا الموت الناس كلها حاسة بالضلمة والكآبة الدنيا دي اسمها ظلال الموت الموت مضلل على الدنيا لأنه الخطية والموت سكة واحدة أجرة الخطية موت أنت لما بتتكلم كده اللي قدامك فاهم لأنه مفيش إنسان مش حاسس باللي أنا بقوله مش حاسس أنه في غلط في حياته وفي موت مستنيه ده في موت ماشي في جسمه دلوقتي فلما تيجي بعد كده تقول له ايه رأيك في من يخلصك من الموت من ينقذك من الخطية من يحررك من الشر مين يطلعك بره الدايرة دي كلها يبقى انت بتقدم شخص مطلوب مش بتقدم فكرة نظرية في ناس تقدم المسيح كفكر يقول لك اوكي كلامك كويس بس انا I don't need it يعني انت بتحكي لي عن شخص حلو انت معتبره ربنا انا معتبره انسان خلينا اصحاب فرصة سعيدة لا انت ما نجحتش ليه لانك ما حسستوش ان المسيح مهم ليه فاهمين ما حسستوش ان ربنا يسوع لازم يدخل حياته والا هيهلك ما بقتش مسألة شخصية بقت مسألة عقلية مسألة عقلية خلينا كل واحد على هواه إنما لو بقت مسألة شخصية حياة أو موت لا استنى لازم أعرف هو مين ده بقى اللي هيخلصني مين ده اللي هينقذني مرة كنت في السجن حكيت الحكاية دي معلش سامحوني وربنا اداني نعمة كنت معايا 100 مسجون كده بنعمل لهم قداس وكان عيد القيامة وبعدين جات لي الفكرة دي قلت لهم ايه رأيكم لو جه واحد من بره دلوقتي دخل السجن وقال يا جماعة هطلعكم السجن امشوا ورايا هطلعكم السجن كلكم هتبصوا له وتضحكوا هيقول لكم انا معايا المفتاح او مفاتيح السجن كلها صدقوني خلي بالكم التعابير صدقوني وامشوا ورايا هيحصل ايه المساجين دول اغلبهم يعني مش متعلمين فواحد قال لك ايه طبعا مش هنمشي وراه واحد تاني قال لا طبعا همشي وراه قلت لهم هو ده اللي بيحصل بالظبط ربنا يسوع دخل دنيتنا دخل السجن بتاعنا وقال انا معايا المفاتيح صدقوني وامشوا ورايا في ناس صدقت وتفشت وراه لقيته بيفتح باب ورا باب ورا باب طلعوا وناس قاعدة تتريق وتقول ايه ما هذا الذي يدعي انه يملك الحرية خليهم مسجونين فاهمين الفكرة ببساطة البداية كلمة ايه صدقوني لانه جاي من بره هو جاي من بره مع المفاتيح فالمسيح جه من بره دخل عالمنا سجننا وقال يا جماعة معايا المفاتيح هصدقوني فهي القصة كده هخلصكم هي دي كلمة الخلاص هخلصكم هتطلعوا من السجن هتطلعوا للحرية هتتفك في واحد منهم عليه تأبيدة وفي واحد عليه ست أشهر تفرق كتير فاهمين الفكرة تفرق لو قعدوا لكن لو صدقوا واخدين بالكم الفكرة هيخرجوا كلهم إذا حتى لو لص اليمين هيدخل هيخلص ولو إنسان كويس مجرد كذب وشتيمة كان هيقعد في السجن برضه مش هيطلع لو ما صدقش واضحة الفكرة فهنا قضية الخلاص هي قضية إنسانية بقى مش حاجة نظري ولا عقلي لا أنا وإنت بنعاني من الشر أنا وإنت مش عاوزين نموت أنا وإنت خايفين نموت أنا وإنت مش عاوزين حبايبنا يموتوا عاوز حد يقول لي ما فيش موت هقوم لك اللي يموت لو مت هتقوم هوعدك ان انا اخلصك طب حد يملك ده محدش يملك دي طب انا عاوز ده بقى يبقى هو رب شوفوا بطرس تسلسل ازاي بعد ما قال عن حياة المسيح الكاملة المثالية اتكلم عن سلطانه على الشر انه هيفك المتسلط عليهم ابليس وبعدين دخل على وهي دي قضية الخلاص دخل بعد كده على قال ايه يشفي جميع المتسلط عليهم ابليس لان الله كان معه ونحن شهود بكل ما فعل في كرة اليهود وفي اورشليم الذي قتلوه ايضا معلقين اياه على خشبه هذا اقام الله في اليوم الثالث ايه اقام الله طب ما احنا بنقول المسيح قام تلاحظوا في سفر الاعمال بالذات كل ما تذكر القيامه عاده تنسب للاب ركزوا في الحته دي معلش حاولوا تفهموني حين تنسب للآب يظهر وكأن المسيح إيه إنسان فقط برافو عليكم ليه أقامه الله يبان كأن المسيح إنسان فقط هو لسه قايل عليه رب الكل ليه بيعمل كده هو بيبتدي من الناس اللي قصاده هم لسه مش فاهمين يعني إيه الكلمة تجسد وحل بيننا تعالوا نبتدي من الواقع هو مش وسطينا شايفينه إيه إنسان لابس جلابيه مات قام يبقى ربنا قومه إنما ربنا قومه وهو المسؤول عن كل حاجة وما بيموتش تاني ده يبقى ربنا فيه مش براه يبقى هو كلمة الله فاهمين ازاي عشان كده الإنجيل نفسه قال أقامه الله كلمة بالنسبة لنا احنا كمسيحيين ساعات تبقى تقيلة على ودنا أنا عاوز أقول خريستوس أنستي المسيح قام لكن لما بتقول الآب أقام الابن كأن الابن أقل حاشا الابن مش أقل ولكن اللاهوت واحد الأب والابن اللاهوت واحد فلو نسبت القيامة للأب أو للابن هي واحد ما تفرقش لكن بالنسبة لنا احنا كبشر احنا ما نقدرش نقوم لوحدنا أنا بقى لازم يقول الله أقام فلان فلأن المسيح ابتدى الباكورة نمرة واحد فينسب القوة القيامة للاهوت للألوهة بمعنى إيه تدرج مع الشخص حتة بحتة اطلع بيه حتة بحتة المسيح ربنا قومه تصور ممكن تقول كده يقول لك انا لغايه دلوقتي موافق اقول له طيب اي حد قام قبل كده حصل له ايه رجع مات تاني المسيح ما ماتش تاني المسيح حي الى الابد وبعدين ما سمعناش حد بيقول له قوم هو قام لوحده بقوة الله هو قام لوحده بقوة الله يبقى أين هي قوة الله جواه فاهمين ازاي يبقى مش بره انا عاوز اوصل لكم ممكن الحوارات تمشي ازاي يعني بطرس بالنسبه لكرنيلوس الكلام مشي سهل على اخر الوعظه الروح القدس حل على الموجودين وحرك قلبهم وامنوا بالمسيح انما نحن شهود هنا في شهاده مهمه بقى التلاميذ بيقولوا احنا متاكدين من القيامه من اكثر القضايا الشائكه في الايمان هل قام حقا عشان كده دايما نستخدم كلمه حقا بالحقيقة قام ليه؟ لأن دي أكتر معضلة مسيحية أكتر موضوع يختلف عليه البشر هل قام أم لم يقم ففي ناس خدتها من قصرها وقالت يبقى ما ماتش أحسن فاهمين؟ عشان إيه نتفادى موضوع القيامة لأنه لو قام يبقى ربنا ملاش حل تاني لو قام من الموت وما ماتش تاني ده ما يبقاش إنسان عادي فبما أن لا خلينا ننكر الشيطان بقى عاوز يوقف الحكاية دي فنقعد نختلف يمكن التلاميذ سرقوه يمكن مش عارف ايه ففي ناس قالت لا خلاص يبقى ما ماتش اساسا طبعا دي كلها ادعاءات عشان نهرب من قضية القيامة فهنا نحن شهود وإحنا كمان شهود أمين أمين أمين بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك تيجي قضية كمان خلصنا كده فكرة المسيح الإنسان الإله المسيح البرفكت مان المسيح المخلص قضية الخلاص المسيح اللي قام من الموت تيجي حتة مهمة قوي المسيح اللي ايه بقى يقول وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات يبقى المسيح هو الديان أيضا وخلي بالكم شوفوا التعبير المعين من الله طب دي تريح قوي الشخص اللي لسه ما دخلش الإيمان يعني ماشي معاه حتة بحتة لكن كونه ديان يبقى هو الله واحد ما هو الله هو الديان ودي في يوحنا خمسة المسيح قالها ببساطة قال الآب دفع للابن كل شيء أعطى الدينونة كلها للابن لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب زي ما الناس بتسجد للآب تسجد للابن لأن الابن هو الديان طب مين اللي يدين اللي بيدين ما ينفعش غير يبقى ربنا ما ينفعش يبقى إنسان عادي يغلط زيه زيه ما ينفعش الغريب والعجيب ان المجتمع اللي حوالينا الكلام ده كله تقريبا موافق عليه كلمة الله موافق عليه المسيح ديان موافق عليه جعل يصنع خيرا موافق عليه يشفي جميع المتسلط عليهم إبليس موافق عليه فاضل بس حتة الموت والقيامة الموت والقيامة هي دي اللي واقفة شوية بس الباقي كله متفق عليه تصور بقى ان المأمورية مش صعبة انا بس بتكلم في منطق مش بقول تروحوا تعملوا حاجة دلوقتي انا بس بقول ايه خلينا نبقى عارفين احنا واقفين فين في وسط الناس لكن ما عاوزة حكمة كل حاجة عاوزة حكمة فهنا قال الله ديانا للأحياء والأموات الدينونة تيجي لأنك لازم تنبه اللي قصادك أنت تعيش 100 سنة تعيش 200 سنة في الآخر في حاجة اسمها دينونة في حساب طبعا دي متفق مع ناس كتير برضه في حساب ليه الت... الدي... المديونية اللي عليك دي اتدفعت ولا ما اتدفعتش تقول لي ما عنديش ادفع غيرك عرض يدفع فاهمين هي دي فكرة الخلاص غيرك عرض يدفع بدالك قبلت العرض وقعت المديونية كلها براءة ما هو الخلاص أحد مفاهيمه كده دفع الديون عنا فالمسيح جه دفع الدين بس مين اللي اللي هيصدق لكل من يؤمن مش لأي حد فهنا فكرة الدينونة على طول تخليك تفكر أنا مديون أه مديون وأنا مديون طيب مين يدفع ما عنديش وأنت ما عندكش المسيح يدفع لو صدقت فيه ومشيت وراه وحملته هو يدفع بعد كده يقول له يشهد جميع الأنبياء إذا كنت بتتكلم مع شخص يثق في الأنبياء أو في الكتب يبقى ممكن تستخدم الكتب إذا ما كانش له خلفية في الكتب لا تستشهد بالكتب يعني الشهادة للمسيح من الكتب تجوز لليهودي وللمسيح البعيد عن ربنا وحتى للمسلم اللي مشترك معانا في نبوات في بعض الأمور ماشي الكتب بتشهد لكن لواحد ملحد لا يؤمن بالكتب خالص الحتة دي مش هتفرق معاه لكن هي معجزة فوق العقل ان الكتب اللي سبقت المسيح بآلاف السنين كلها تكلمت عن المسيح بمنتهى الدقة عشان يبان انه ايه كل ده شغل ربنا حكاية متستفة متبرمجة متظبطة مية في المية ما كانتش مفاجأة ده ربنا عارف بيعمل ايه قبلها بألف سنة داود بيقول ثقبوا يديه ورجليه قبلها ب 800 سنة أشعية بيقول كشاة يساق إلى الذبح كل حاجة بلاند وبعد كده يختم بقى بإيه اللي واقف بقى بيسمع وهنقول إنه قبل كل الكلام هيبقى عنده سؤال واحد ها السؤال بقى أعمل إيه أعمل أنا إيه بقى طب أنا مقتنع باللي بتقوله إيه, إيه المطلوب على طول يختم بالكلمة دي له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا يبقى رمى في الآخر المطلوب إيه المطلوب صدق مطلوب انك تصدق وتصدق وتعترف انك خاطي ومديون عشان تاخد مغفرة الخطايا لو واحد مش حاسس ان في خطايا في الموضوع يعني ما فيش توبة يبقى مش هيصدق أو مش هيدخل السكة يبقى في شرطين في الآخر أو في طلبين في الآخر آمن وتب واخدين بالكم لو صدقت وتعب لأنك من هنا ورايح لازم هتتغير حياتك تنال بالإيمان مغفرة الخطايا في المرحلة دي ما شرحش السيكونس إنما حصل في بقية الإصحاح يعني إيه لما صدقوا نخسوا روح القدس حل عليهم بطرس بص لزمايله اليهود قال لهم حد يقدر يمنع المية المعمودية إذا كان الروح القدس حركهم هم مصدقين كل حاجة وقام تجاسر وعمدهم لأول مرة في تاريخ المسيحية يعمد بطرس ناس ما كانوش يهود لأول مرة ولما رجع بقى أورشليم اتخانقوا مع المسيحيين ازاي وازاي تعمل كده فحكى لهم قال لهم استنوا عليا انا اقول لكم اللي حصل واحكموا انتوا الروح القدس حل عليهم زي ما حل علينا اقادر انا ان امنع الله اختارهم زي ما اخترنا طب اعمل ايه مطلوب مني ان انا اعمد لانه من امن واعتمد خلص هم الناس امنوا وتابوا وصدقوا كل اللي انا بقوله وتمسكوا بيه وبان عليهم النعمة لما المواهب حلت عليهم فأنا ما أقدرش أمنع ربنا وكانت بداية الكرازة للأمم والنهاردة طبعا المسيحيين من أصل أممي آلاف الأضعاف المسيحيين من أصل يهودي مش كده؟ كام يهودي بقى مسيحي وكام شخص غير يهودي بقى مسيحي في التاريخ احنا كلنا مثلا مسيحيين من أصل غير يهودي دي اللي كانت البداية فآخر خطوة هنا إيه؟ الإيمان والمعمودية أنا كل اللي عاوز أقوله التسلسل هنا مهم في ناس تنط يعني في واحد يقعد مع شخص يبتدي بالمعمودية معمودية ايه استنى انت بتجيب من الاخر ما تجيش كده ابتدي من التناول لا ده التناول ده سنة تانية مش سنة اولى خالص او سنة تالتة ده لسه هو على البر من هو المسيح الاول ده السؤال المهم هل في دينونة ولا لا في شر وخير في الدنيا ولا لا دي البدايات اللي بتدخل منها بعد كده بتشوف تعمل ايه توب يصدق كل ده بعد كده تقول له تعمل ايه تدخل بقى تبقى ضمننا جوانا تبعنا دي عاوزة المعمودية والميرون بعد كده تثبت بقى فينا ويبقى اسمك ثابت في السماء دي عاوزة بقى توبة وتناول مستمر خطوة خطوة لكن هذا هو الطريق للكرازة مش صعب ومش محتاج فلسفة كتير إنما محتاج واحد أفكاره مترتبة فاهم عاوز يوصل ايه وارجع تاني واقول اذا انشغلنا بالقضية انشغلت انك تجيب واحد للمسيح ده تدخل بيه كده ايه زي اللي شايل هدية غالية قوي وداخل بمنتهى السعادة لربنا في اليوم الاخير الهدية دي هتعوض تقصيرات كتير قوي من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا والذين ردوا كثيرين إلى البر يضيئون كالكواكب في ملكوت أبيهم إلى ظهر الظهر إذا الموضوع يستحق التركيز والانشغال والاهتمام والبحث والدراسة وفي الآخر الحكاية مش فلسفة ومش كتر كلام لأنه ربنا اللي بيختار النفوس تلاحظوا البداية ما كانتش بطرس بطرس ولا على باله البداية كانت المسيح هو اللي بعت ملاكه هو اللي حضر كرنيليس هو اللي سواه عشان كده هذا الكلام البسيط اللي ما زادش عن عشر سطور غير كل اللي موجودين وقبلوا الإيمان وابتدت كنيسة الأمم كلها في هذا اليوم لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد